للرشد وزدنا إيمانا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله حلقة خاصة جدا عن موضوع خاص جدا يشرفني ويسعدني أنا شخصيا وقناة الرحمة الفضائية استضافة علم من أعلامها وابن من أبنائها وداعية إلى الله عز وجل يربط بين العلم وبين الدين نسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج منه الليلة ما يرضيه عنه حتى يعني لا يضيع الوقت أقدم لحضراتكم بكل فخر وإعزاز وتقدير وحب أخي وحبيبي في الله أستاذ الدكتور أمير صالح أستاذ العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة وعضو الجمعية الأمريكية للعلوم التقليدية أهلا يا دكتور شرفتنا اهلا بيك يا أبو.
وأسعدتنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك حيث كنت في أي مكان يعني بادئ ذي بدء احمد الله عز وجل يعني ان اتى بي معك في هذا البرنامج يعني لا طالما يعني شاهدته منذ سنوات او منذ آه، وقت طويل آه، ولكن يعني يشرفني آه، ان اكون آه، معك في هذا البرنامج وبين هذا المشاهدين آه، نكون يعني لعل الله يبصرنا من آه، ومضات هذا الكتاب الكريم القرآن الكريم وبسنة وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا آمين الحقيقة الموضوع آه، هذه الليلة موضوع أكبر مني أنا شخصيا ومجرد الحديث عنه تشريف لا أقول أن شعيرة الصلاة تشريف للعبد الذي يقف آه، في جلال وفي خشوع وفي عظمة أمام ملك الملوك وجبار السماوات والأرض الحقيقة أحيانا اللسان لا ينطلق بكل ما يحمل القلب أو العقل من معاني لجلال الموضوع الذي نتحدث فيه إنه جلال الوقوف بين يدي الحق تبارك وتعالى خمس مرات في اليوم والليلة مجرد الحديث عن الصلاة يصيب القلب برعدة ويصيب البدن برعشة ويصيب اللسان أحيانا بالتوقف عن تمثل المعاني التي يحملها هذا الوقوف بين يدي الله عز وجل الصلاة الشعيرة المتجددة في اليوم والليلة خمس مرات الصلاة التي استدعى الحق تبارك وتعالى أعظم خلقه وخير من عبد الله على الإطلاق وأخشى الناس لرب الناس وأعبد الحق الخلق للحق تبارك وتعالى يستدعيه لكي يفرض عليه وعلى أمته هذه الفريضة العظيمة عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى في هذا المعراج العظيم يفرض الله عز وجل هذه الفريضة على النبي وأمته وكأن الصلاة التي يؤديها العبد دون أن يستشعر أحيانا عظمة هذه الفريضة الصلاة معراج خمس مرات للعبد للعبد معراج للعبد إلى الله عز وجل وكلما أمعن العبد في هذه العبودية وحقق السجود بخشوع كلما اقترب من الله عز وجل وحتى لا أطيل النفس في هذه المعاني الجليلة فإني أترك المجال لضيفي العزيز وأخي الحبيب الذي أحبه في الله بارك لكي يتحدث عن الخشوع وكيف يفعل الخشوع في هذا الجسد فسيولوجيا يعني بعلم وظائف الأعضاء كيف يفعل الخشوع في الدم واللحم والأعصاب كيف يفعل الخشوع في أجهزة الجسم المختلفة وأبدأ بالسؤال البسيط السهل ما هو تأثير الصلاة أخي الحبيب على الجسد آه، يعني العادي بدون آه، الدخول في تفاصيل الأمراض أو العلاجات أو هل هناك تأثير للصلاة نعم على مجريات الأمور داخل هذا الجسد نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم هو الخالق خلق الإنسان هذه الأجهزة المعقدة اللي في غاية الدقة جعل لها ضوابط حماية وضوابط حفظ فافترض علينا من الحماية والحفظ ما حركات نؤديها ووقفات وسكنات بل وحركات أثناء الوضوء يعني الناس تتخيل أن الدخول للصلاة شرط من شروط الصلاة الوضوء الوضوء بما يحمل من غسل الظاهر من البدن لا هو في حقيقة الأمر يغسل داخل البدن وفي حقيقة الأمر حركات الوضوء نفسها من ذلك لها أثر على الحفاظ على هذا الجسد الله سبحانه وتعالى بحفظه هو الحفيظ فجعل هذا الجسد جسد هذا الإنسان ونفسه وعقله جعلها مناط العناية الإلهية به فجعل من الفريضة ما يحفظ به هذا الجسد ولو تأملنا دكتور سمير نجد أن ال- ال- كل الفرائض ابتداء من الشهادة آه، ختاما بالحج جاءت فرائض حفظ للبس- للبدن حفظ للإنسان عندما ي- يعني يعلن الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يدخل في معية الله وفي حصنه ما يعرفوه أطباء الطب النفسي بالأمان النفسي يعني الإنسان عندما بس يتلفظ بأول ركن من أركان الإسلام هو دخل في حصن من حصون الله عز وجل عندما يبدأ بالصلاة بحركات الصلاة بيبقى فيه نقول وظائف حفظ للبدن حفظ للعقل عندما يسترجع ويضع العقل تحت هذه المؤثرات شديدة التأثير فبيحافظ على خلايا المخ اللي هي بتضمر طبيعي مع السن يعني ال- الخلايا ال- يعني عندنا ال- الخلايا المخية البيضاء مع السن زي ما يحصل بيظهر عندنا تجاعيد وشعرنا يتساقط و- والصبغيات تقل من الشعر بيبدأ يحدث عليه عوامل شيخوخة الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته جعل هذا المخ ان هو اغلى ما يملك الانسان في جسده يحفظهن بانه يضع المخ تحت مؤثرات شديده الضغط وهي مؤثرات الصلاه ان احنا بنوضع المخ ان احنا بنركز في اشياء عديده نركز في كلمات مخصوصه معينه لذلك بيبقى افتراضا علينا نقرا ايات معينه اللي هي مثلا الفاتحه ونقول اذكار معينه مخصوصه دي بتضع المخ تحت مؤثر قوي نشط اللي هو التسبيح اللي هو والتحميد.
التسبيح والتحميد والتكبير.
والتكبير دي كلها ثم في يدع أبحاث بكده يا دكتور أمير في ابحاث كثيره بهذا عن تأثير يعني آخر التأمل بحث- أو تأث- تأثير التأمل أو الخشوع نعم.
على خلايا المخ آخر بحث يعني نشر ب- بناشر أمريكي يعني م- منذ أشهر بيقول إن المخ وضع المخ تحت مؤثرات شديدة الضغوط يعني ضغوط مخية عالية بيحافظ على الخلايا المخيه البيضاء اللي هي الوايت ماتر اللي في موجوده في المخ الحفاظ عليها بتحفظها لنا من مرض الخراف او مرض الالزهايمر اه كثير من الناس يعني الان في طبعا ده رعب.
الرعب اللي اللي العالم كله عايشه دلوقتي بالظبط.
عايزين كل ياخروا الشيخ واحد.
عايزين ي- يعني يعالجوا الشيخوخه باي طريقه نعم آه.
يعني انا يمكن شخصيا التقيت ودي من ايات الله سبحانه وتعالى التقيت بالمهندس يعني ده منذ نحو عشر سنوات بالمهندس اللي اخترع القم- القنبله الذريه هذا الرجل في شيكاغو كان استاذ في جامعه شيكاغو وهذا الرجل آه، بعالجه وهو مريض مسن اصيب بالخراف او بالالزهايمر هذا الرجل اللي كان العالم اللي متصور مع رئيس امريكا ترومان آه، لا يعرف اسم ابنه لا اله الا الله يعني يعدي ابنه من قدامه يسأله من أنت يقول له أنا ابنك فلان يا بابا بعد دقيقة يسأل مين اللي معدي هذا نقول مرض مخيف لا طبعا ومن ربنا من حمايته ورعايته لينا افترض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة فريضة غير اللي عايز يتنفل يعني إيه، يحافظ بها على هذه الخلايا يحافظ بها على ال- المدى الحركي لمفاصلنا يحافظ بها على خلينا في المدى المخ شويه يا دكتور نعم، آه، اتفضل.
أمير بعد اذن حضرتك نعم.
هل الصلاه يعني اي صلاه ممكن تحقق هذا ولكن ص- ولكن و- و- صلاه من نوع خاص يعني نعم.
انا بتكلم على الخشوع الخشوع أو في ال- الصلاة.
او الحضور القلبي نعم.
او التامل نعم او ان يعيش المرء ال- المعاني معاني الذكر نعم مش ده اللي بيحقق هو ده اللي ولا الصلاة كحركة لا هو حتى يعني النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام.
وسلم وما ينطق عن الهوى النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام والسلام.
رأى هذا المشهد رجل يصلي نقول كملايين من الآن اللي بيصلوا بهذه الطريقة فقال له اذهب فصلي فإنك- فإنك لم تصلي آه.
فوضح لنا أن مش هذه هي الصلاة المقصودة الله يكرمك.
الصلاة لابد أن يستحضر فيها النية الإخلاص التأمل في الألفاظ والسكينة عند كل حركة يعني إيه؟ يعني نقول اركع حتى تطمئن راكعا تطمئن حتة تطمئن دي مم.
في غاية الأهمية إن الاطمئنان هي اللي بتحقق الخشوع والخشوع في هذا الوضع وضع الاطمئنان خاشعا تطمئن هنا بتبدأ خلايا المخ بتطلع لنا موجات كهربية هو ده بقى اللي أنا عايز أوصل له.
نعم.
يعني اللي هو تحقيق ال- سلامة خلايا المخ عن طريق الخشوع نعم وعن طريق ايضا ان خلايا المخ اللي بتدينا شعور بالاطمئنان كثير من الناس يقول لك انا لما بصلي برتاح بحس آه.
باطمئنان وبحس بسكينه إيه، احيانا يظن ان هذا اثر نفسي وان كان الاثر النفسي مطلوب يعني عندنا اكثر من 99% من الامراض اسبابها نفسيه أيوه يعني الا الاصابات ولا ولكن الأ- يعني واحد يقول لك انا كنت كويس وزعلت جالي الضغط كويس وزعلت السكر ارتفع كويس وزعلت جالي كذا الزعل جالي ستروك جالي شلل جالي المساله ايه ان الانسان عندما يصلي باطمئنان نمره واحد ربنا سبحانه وتعالى بيفرز لنا او بت- بيولد لنا كهرباء في الدماغ هي الموجات ال alpha وال theta اللي موجوده في الدماغ دي طبعا أبحاث علمية ابحاث علميه معتمده يعني اه بتقول ان الموجه الالفا دي دي مفروض هي المسؤوله عن الطمانينه والهدوء النفسي والسكينه هي الموجه دي عندما تقل في جسم الانسان يصاب الانسان بامراض عضال
اللي هم غير المصلين بقى اه لا حتى يعني- عند المصلي اللي بيصلي بينقر اللي بينقر ده ما هو كأنه لم يصلي لم يصلي اما ينقر الصلاه نجد ان عنده الغضب شديد آه، الحده في التعامل الغلظه في القول التفحش في الالفاظ اقدامه على المعصيه اسهل لان لا يوجد في راسه ما يكبحه هو هي الموجة ألف الموجة ألف ولذلك ربنا وزعها لنا على مدار اليوم عشان ما نجيش نصلي بعض الديانات يقول لك بصلي صلاة في الصباح وصلاة بالليل لا بس خلال اليوم احنا بنتعرض لمؤثرات كثيرة هذه المؤثرات في العمل وفي المواصلات وفي البيت ومع الأهل بتخلي الواحد محتاج لهذه الموجة يكون مستواها معتدل بحيث الإنسان كلما هم بفاحشة هم بمعصية هم بتكبر و... و... وازدراء للآخرين هم هذه الموجة تعيده إلى وضعه الطبيعي تعيده للسكينة والاطمئنان والرضا والرحمة والرأفة والهدوء وكأن الفحشاء والمنكر نعم.
حالة توتر في الجسم وحالة يعني اللي, نقص اللي الموجة بيجعل الانسان يقدم على الفحشاء والمنكر نعم.
حاله توتر عصبي في ال- في ال- في الجسم وتأثر خارجي واحد بيتأثر بالمؤثرات المحيطة وذلك نرى أولادنا المصلين اللي بنشجعهم المبعوثين في الخارج نقول لهم أفضل شيء يجوا قبل ما يسافروا يقولوا طب نعمل إيه يا دكتور في الخارج وإحنا رايحين في بلاد الفتن نقول أهم شيء اعرف طريق المسجد احرص على اسكن بجوار المسجد ليه؟
أمان.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء هيجد لنفسه ليس له مكان إلا المسجد ضابط لأفعاله ضابط داخلي ان الموجات المخيه هتبدا تكبح بتقول له لا ما تعملش هذا الفعل وفي نفس الوقت هيجد ضابط اجتماعي من يحيط به هم من المصلين الخاشعين الراكعين السجد هيجد من يامره بال- بالعدل والاحسان ومن ينهاه عن الفحشاء والمنكر والبغي يعني صلاة الجماعة نعم آه، لها عطاء غير صلاة ال- الفرد يعني آه، آه، جمعية العقل أو جمعية ال- النظر إلى شيء معين أو نعم.
جمعية آه، إيه جمعية المعاني نعم في المصلين في جماعة لها تأثير عن صلاة الفذ أو نعم.
الفرد هي لها تأثير كبير ويا ريتنا يعني نتمنى ندعو الله عز وجل ان مراكز الابحاث تبدا تشوف الفائده كام درجه، يعني هل هي فعلا 26 درجه ولا 27 زي ما حديث الرسول عليه الصلاة صلى والسلام.
الله عليه وسلم قال، ولكن آه، احد البحوث آه، اجريت في جامعه بنسلفانيا في امريكا عن الصلوات في ديانات مختلفه عند المسلمين والمسيحيين واليهود والهندوس، عملوا اربع دي اهل ديانات. وبدأوا يرصدوا التغيرات الفسيولوجية أو التغيرات الجسدية اللي بتظهر عند المصلين في صلاة جماعة وقاسوا الصلاة الفردية والصلاة الجماعية ويخرج الباحث وهو ليس مسلم هو فريق بحث كبير يخرجوا بنتائج في غاية الغرابة يقولوا وجدنا أن الصلاة في جماعة تبعث على الطمأنينة في النفس والهدوء والسكينة وتخفض من ضغط الدم المرتفع والسكر العالي الصلاة في الجماعة لنفس الفرد إذا صلى منفردا وجدوا أن هذه أقل بكثير أقل فبنقول الانسان بيحرم نفسه فضل كبير انه حتى يصلي مع اهل بيته لو كان في بلد يعني في بعض الاخوه اللي آه.
ساكنين في دول بعيده ونائيه ما فيهاش مساجد نقول احرص على الجماعه مع زميلك في العمل مع اولادك في البيت مع الزوجه آه.
انك لا تضيع وبقى- وهنا ليا لمسه ان اقول للزوجات يعني الامهات الستات اللي في البيوت برضه ما تضيعوش صلاه الجماعه مع بناتكم مع تصلي مع حماتها ودي هتألف قلوب الحموات ولا آه طبعا.
تصلي مع والدتها تصلي مع أخواتها لأن الصلاة بتحرم نفسها هذا الفضل مش نقول لا مش لازم كثرة الخطى المساجد وإن كان الرسول ما منعهمش من زيارة الصلاة المساجد والسلام.
ولكن نقول لا تضيعي فضل الصلاة الجماعية يجد هذا الرجل بيكتب في توصياته وفي بحثه يقول وأدعو بيقول وجدت أن في الديانة الإسلامية أفضل لتماسهم في الصلاة ان يعني بيقول تمس المجال الأجساد.
تمس الاجساد وبيقول وهنا أو بر- عدم وجود فرجة للشيطان فرجه للشيطان بيقول ان المجال الطاقه الكهرومغناطيسي بيكون مضاعف في هذا بيبقى سبحان الله ولذلك نجد في السنه نفس المعنى اذا جلس الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام.
كان يقول تقاربوا حتى لو جالسين في فلاة في صحراء كان يقرب الاجساد عشان الطاقه تبقى طاقه مجمعه مش طاقه مشتته وكانوا إذا وقفوا في الصف اتعجب هذا الرجل بيقول صلاة بهذا الاستواء طلعت موجات منتظمة ما فيهاش شرود يعني لما جم يقيسوا هذه الموجات يعني قاسوها فعلا على س- على المصلين في على جماعة المصلين في جماعة وأوصى في الآخر قال أنا أوصي باقي الديانات الأخرى إن هم يمسكوا أيديهم في بعض وعايز يوصل يعني الطاقة كالمسلمين في صلاتهم الله ده انت فكرتني الوقت يا دكتور امير انا مش عايز اقطعك والله نعم.
مش عايز اقطعك لا خالص والله.
اتفضل الله يبارك فيك.
ولكن ذكرتني ان ان في كلمه يعني وقفت امامها طويلا للنبي عليه الصلاه والسلام وهو يقول يعني لتسون بين صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم نعم فكأن تسوية الصفوف في الصلاة نعم وسيلة من وسائل جمع القلوب مش كده والله يعني ما ده- شاء الله ده ما- ده, ده ما- يعني ايه معنى هائل جدا معنى كبير ويمكن معنى هائل احنا عايزينه الوقت يا عايزين دكتور امير انا نتعلق.
عايز اعلق آه.
عليه بعد ما تتكلم نعم.
يعني بعد حضرتك ما تعلق على هو ديت قيمة الصف آه، يعني بمنتهى البساطة يا دكتور سمير الله سبحانه وتعالى يريد الاستواء لهذه الأمة ظاهرا وباطنا بيقولوها في لغة العسكرية تدبور تعليم تكتيكي يعني إيه؟ أنا كنت ضابط يعني عشان كده بتكلم بالعسكرية الطابور التعليمي التكتيكي ان الناس تتدرب على نفس الفعل بجزئياته البسيطة مرارا وتكرارا حتى يألفوا هذا الفعل فيصبح عندهم كما لو كان فطرة
الفعل الوقوف أي فعل ده يعني, يعني يعني العلوم عموماً.
العسكرية تقول عموماً.
كده آه.
فنجد أن ربنا عشان يرفع لنا قيمة وقدر الصف سمى سورة في القرآن بسورة الصف لرفع الذين شأن آه الصف ان الله يحب آه.
الذين يقاتلون يقاتلون في سبيله صفا صفا صفا مش معنى انه لازم كلنا نمشي في خط قدام العدو لا صفا قلوب متحده على قلب رجل واحد قلوب مش كل واحد له نيه وله هدف مش كل هتثير واحد الاشجان الوقت آه.
آه. هتثير الشجون الوقت نعم يعني مش كل عما اصاب واحد الامه الان يعني نعم.
الامه الوقت هي ما بتصليش صح بقى مش لو الص- صلوا صح اه القلوب هتجتمع مش كده؟
ومش ولا كده ولا انا بيختار غلطان؟
لنا اصل هو القلب ها؟
القلب محل نظر الله في العبد
لا انا بقول بقول, انا بقول هنا لو اتحدت القلوب واخلصت آه.
واتحدت على قلب رجل واحد ربنا بنظره لهذه القلوب تخير قلب قائد يرضى عنه
آه. شفت ما بقى هي.
المعنى الجليل ده اه فك... وهذا ما يحققه نعم استواء الصف في الصلاة وت...
نعم.
وت... وإيه؟ وتلامس الأجساد في تلامس الصلاة الأجساد.
فتلتقي القلوب أمال القلوب متنافرة ليه الوقت ما هي برضه ال- اللي بيقفوا في إلا من الصف رحم الله يعني نعم اللي بيقف في الصف يا دكتور سمير لما يستشعر هذا المعنى وقفوا في الصف كتف في الكتف والقدم في القدم والقدم ولكن هذه الايدي التي تتصافح في المسجد هي التي تبطش خارج المسجد لم تدرك المعنى
أكيد, أكيد.
لو فهمت هذا الايد جارك اللي بيصلي جنبك في المسجد مش هيطلع يدق عمود حديد علشان سيارته وياخذ كان الطريق ملك له هو لأن قلبه المفروض يكون اتغير بالصلاة بالصلاه بالجماعة نعم فإن لم يتغير يبقى في يبقى خلل هنا.
هنا يبقى لابد احنا بنقول عوده الى الصلاه الخاشعه ده رسالة بقى إلى الأمة الآن عايزك تقولها لها الوقت يعني.
انا بقول الرسول رسالة عليه الصلاة إلى الأمة والسلام. رساله الى الامه إلى المتحزبين نعم.
إلى المتفرقين نعم.
إلى المتشرذمين أيوة.
إلى أصحاب الرايات المتعددة بالظبط.
إلى أصحاب الدعاوى المتعددة في الأمة الآن نعم.
والأمة الله يطلب منها أن تكون يدا واحدة كالصف مش كده ولا آه إيه؟
كالصف الايه وإلا هنضيع وكالبنيان المرصود يبقى هنا من هنا نبدأ زي ما بيقولوا نعم من الصلاة بالظبط ويقول هو تدريب لكل واحد ويبدا التدريب عندنا في الصلاه من سن العاشره تدريب اجباري على هذه الهيئه آه.
علشان ربنا بيعد رجال المستقبل بالصلاه طوابير بيقولوا العسكريه بتبدا مع سن التجنيد بنقول لا طوابير الاسلام تبدا في سن العاشره بل يتعلمها في سن السابعه يعني يبدا طابور حديث خفيف.
النبي عليه الصلاة والسلام.
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيبدأ الصبي في سن العاشرة يشعر بالتكليف ويشعر بالمسؤولية ويشعر بالوقت يعني لو عايزين نربي أولاد على احترام الوقت احترام المسؤولية احترام المواعيد نبدأ معهم بالصلاة بالصلاة اللي في هذا الوقت ونرفع قدر الصلاة الواحد يتعجب بيوت كثير يعني نجد الأب يهتم بأخذ الدرس الولد ياخد درسه الولد لو ما ذاكرش الولد لو ما اجتهدش لكن الأب نادرا ما يسأل ابنه عن الصلاة كيف أداها مع أن هذه مش الصلاة لماذا آه، كيف أداها يعني برضه مش نعم.
صلاها نعم.
صلاها بس لا يعني كيف صلاها أداها؟
إزاي كيف أداها ولذلك في الصلاة نجد جزئين بيشغلوا خلايا المخ جزء يسموه استرجاع الذاكرة الواحد بيسترجع الذاكرة القديمة نجد أغلبنا ربنا سبحانه وتعالى حفظنا الفاتحة وأقول حفظنا إن إحنا لم نحفظ الفاتحة بجهد منا ولكنه برضا من الله علينا فحفظنا الفاتحة وإحنا في الصغر فيربطنا بالذاك- بالذاكرة القديمة يعني وانت بتصلي في ال- كل ركعاتك لابد انك تذكر الفاتحه اللي هي في الذاكره القديمه عندك سنك 40 بتذكر من 40 سنه او يعني نقول من ايه من تسترجع.
35 سنه تسترجع الفاتحه بمعانيها بمعانيها وتسترجع ثم تسترجع اختيارا هنا بقى إيه ربنا سبحانه وتعالى يترك للإنسان جانب في الصلاة بحيث الإنسان يشعر بالحرية أنت عبد في جزء ولكن بيديك حرية ومطلق الحرية باختيار ما تقرأ مع الفاتحة
الله.
ربنا عايز يحسسنا واحنا بنصلي انت عبد لي اعطيتك من الحريه انك عايز تطيل معايا طيل عايز تقصر قصر عايز توجز اوجز عايز ترتل رتل سبحان الله.
عايز تكرر الايه كرر اه يعني بدون الزام ده هو ربنا سبحانه وتعالى قمه الحريه يعطيها لك في الصلاه ويمكن الحريه الوقتيه تركها لينا يعني ادانا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال لنا اديكم الحريه ادوا هذه الصلاه في ميعادها ثم اطل ما شئت لك الحريه يعني حتى في الميقات ابدا زي ما انا امرتك ولكن استمر كما انت تريد يعني لا لا.
استمرية آه.
الوقت فاعطى جزء من الحريه جزء كبير وبعدين انت بتسلم وتنهي اللقاء بارادتك وتنهي اللقاء المسلم كان يقول ايه وانا اسلم يعني المسلم اللي بيصلي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي عليه الصلاه والسلام هي دي الصلاه اللي احنا عايزين نصليها صلاه صلوا النبي عليه الصلاه والسلام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان إذا وقف النبي بينسى الدنيا خلاص هو في حاجة أهله في شأن بيته حتى إذا وقف للصلاة نسي بقى انقطع عن هذا وهنا بقى اللي نسميه الإخلاص والتوجه في جزء بقى الناس تخلص لكن ما بقوش متوجهين بالكلية ودي نسب بقى واحد متوجه 50% 40% 30% فبقول في يمكن في مبحثي عن الصلاة على قدر توجهك على قدر الفائدة اللي بتأتيك الله يكرمك ويبارك فيك الله يبارك حديث فيك.
ممتع والله الله يرضى عنك ال- يعني دلوقتي احنا يعني بنسمع كتير قوي عن التنميه البشريه وعن تنميه القاده و...
نعم.
وتدريب الشباب على القاده نعم انا شايف انا شايف ان الصلاه مهضوم حقها في ال- في المجال ده نعم في مجال ان تفعل نعم عشان تغير شخصيه الشاب يبقى قيادي نعم هل آه، هو في ابحاث آه، حضرتك تماماً. هو بنحاول نعمل هو في بحث يعني بصدد إنه- يعني ان إن احنا نطلع نتائج وبنقول في بحث ال- الشاب اللي بيبدا الامامه في سن مبكر الذي يبدا الامامه في سن مبكر اه واحد بيكون شاب ربنا آه، رضي له ان ينشا في طاعه الله حفظ كتاب الله مبكر صوته جيد وبيرتل القران ترتيلا بنجد ان في القريه اللي هو فيها او البلد او الحي الناس بتقدمه للصلاه هنا رفع الذكر ربنا أراد له رفع الذكر لأنه ارتبط برسول الله مرفوع الذكر صلى الله عليه والصلاة وسلم والسلام.
فهو يرفع ذكره فيقدم على كبار السن يقدم على من هم أعلم منه حاصلين على شهادات دكتوراه وماجستير لأنه هو أحفظهم وأعلمهم فيبدأ هنا نعود إدنا ل- ل- لما قاله المولى عز وجل لا.
هو بيحدثنا عن التقوى يعني بيكلمنا مين ال- المتقين دول ايه هم يعني ال ال هل التقوى دي واتقوا الله ويعلمكم الله فيبدا التدريب اللي بيتقي الله ويحفظ ويجتهد ويؤم ويبقى خاشع و- وخاضع لله وبيسارع هو اللي بيروح المسجد من الاوائل ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالعلم والعلم الالهي يختلف بقى عن العلوم البشريه طبعا ان نظره يعني بنقول بقى مش هنتكلم زي الناس اللي يعني بيبالغوا ولكن هو الموضوع والله فيه حق لا طبعا تقوى الله عز وجل عطاء التقوى عطاء التقوى طبعا.
رفعه إن فيسير تتقوا الله الرجل- يجعل لكم فرقانا أمثال نعم.
آه إن الله.
تتقوا الله يجعل لكم نعم.
فرقانا فرقانا ده حتى النور في القلب يا دكتور أمير نعم دي من ضمن ال- الوصايا بتاع سورة آه، الأنفال نعم.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الفرقان هنا الذي يفرق بين الحق والباطل نعم ال- المتقي في, في هذه الظلمات التي نعيشها نعم يرى كل شيء على حقيقته أيوة.
يرى الحق حقا الباطل باطلا يرى الحلال حلالا يرى الحرام حراما يرى السنة سنة يرى البدعة بدعة أحيانا بتقابل آه، ناس في الطرقات أو في العمل أو كده بتلاقيهم آه، ال- المعاني م- م- مهزوزة ممكن أن يرى ممكن يرى الحق باطلا نعم ممكن يرى الباطل حقا نعم خصوصا في ظل هذا الإعلام الذي يزيف الحقائق بالظبط ال- الضمان هنا تقوى الله عز وجل ده بمناسبة التقوى نعم ان هو يبقى فيه نور او بصيره وطبعا دي موجوده الذي يحققها التقوى والتقوى يحققها الصلاه ان شاء الله نعم.
التقوى هو دي- تحققها الصلاه من نتائج الصلاه من نتائج الصلاه التقوى فيجعل له نورا انا بس بع- باكد هنا يا دكتور امير على على معنى ازاي نربي شخصيه الشاب او ازاي الصلاه بتغير من سلوكه نعم بدل الغضب يبقى حليم بالظبط بدل الجهل يبقى عالم نعم.
بدل التعصب المقيت يتعلم في الصلاة وهو واقف جماعة في صف وراء إمام إن هو يتعصب للحق وحده لأن القبلة واحدة الإمام واحد الهدي واحد القرآن واحد والسنة واحدة فيكره التعصب والتحزب وكده يعني هي تغيير لشخصية المرء تماما ويمكن دي برضه تؤكد حاجة يا دكتور سمير يعني جزاك الله خير آه، حتة التقبل الآخر احنا أيوة.
يمكن آه، المجتمعات أنا عشت يمكن في الخارج سنوات طويلة آه، كانت مشكلتهم إن عندهم ناس صعب يتقبلوا الفئات الأخرى ويمكن لما بيحاولوا ي- ي- يعني يلقوا بهذه الظلال علينا في بلادنا نقول لهم لا، ما عندناش هذه المشكلة ان الشاب اللي بينشا من صغره يرى بجواره في المسجد الكبير والصغير الابيض والاسود الغني الله والفقير يفتح عليك معنى ويرى رائع بجواره ويرى بجواره العالم والجاهل ال ال وطالب العلم والمسن وكله يقف سواسية كأسنان أي المشط والله معنى رائع يا دكتور أمين معنى احنا رائع بنقول ليس لدينا ما يسمى بالتحزب لفئه او جهه ويرى هذه الاضداد اخوه له في الصف و- ولو لو تقدم واحد خطوه او تاخر خطوه يحدث ما يسمى بالصف الاعوج يوصم الصف لفعل فرد الله يوصم الصف لفعل فرد آه، بقى صف أعوج بقى صف اعوج لذلك حرصنا كلنا في هذه المرحله ان احنا نكون كالصف فما نلاقي واحد فينا تاخر خطوه نقول له لا انت كده هتوصم الامه انها امه معوج الله يفتح عليك هتوصم الصف خليك والله يا جمعاني جليلة والله يا دكتور أمير وانت واقف في اتفضل الصف.
كمل آه، كمل وانت واقف في الصف فهو بيتدرب على هذا ويبدا يقول اللي بي- عايز يوقفنا سبحانه وتعالى في الصف ما بلاش عاوز دي نتجاه من عوز والله.
من اراد ان خلال الله عز وجل يفتح عليك.
ونستغفر الله استخدام الألفاظ فعلا الله آه يكرمك استغفر الله ان ربنا سبحانه وتعالى يريد.
بارادته وكرمه وفضله علينا دربنا على الاستواء فاذا خرجنا الى الشارع احنا خمس مرات في التدريب فنخرج مستويين في افكارنا مستويين في وجهتنا آه نرى الحق حق والقلوب متوحده لان احنا لو راجعنا ما نقوله في الصلاه قولا فيه خشوع وفهم يعني حتى الفاتحة اللي هي بنقول هي مقرر دائم في كل ركعة باسترجاع ما تعلمناه في الصغر هو ربط حتى بين الأزمنة أنا بربط ما حفظته في السنة الأولى وبربط هذا بخلي هذه الذاكرة وأنا خارج من المسجد آه فلان ده مش هتستعلى عليه ولا استكبر إن إحنا كنا في الصف جنب بعض ال- ما- ما- ال- الإمام اللي أمنا ده كان إمام أنه أحفظنا وأتقانا وإن أكرمكم عند الله أتقاكم فالأتقى اللي هو واقف في الصف الأول ده هو ده الأتقى لكن لما نيجي نشوف في الصف نجد مأموم نجد كبار القادة مأمومين مأمومين خلف من هو أتقى وأحفظ وأعلم لو استشعر الذل كده هنا القائد- لله بقى اه ما هنا الذل هنا لله مش للعبيد لا انا بقول لله آه.
انه من استشعر هذا يقول والله انا وقفت خلف هذا الامام وانا القائد انا الرئيس انا الملك انا كذا لكني في الصلاه وقفت خلفه لان معيار الله غير معيارنا في الدنيا ان اكرمكم عند الله الله أتقاكم.
الله الله الله هو سؤال بس يعني نعم.
داخله كده بعد اذن حضرتك اتفضل، يا اتفضل.
دكتور امير ام عامر من السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك دكتور سمير بارك الله, الله فيك دكتور يكرمك.
أمير ويعني عالمان جليلان جزاكم الله خيرا وجمع الله بينكما و- وبين المسلمين جميعا ونفع الله بكما أجمعين بإذن الله آه، دكتور لو سمحت يعني أولا أبدأ من حيث آه، انتهى الدكتور أمير بارك الله فيك إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقوله تعالى كذلك آه، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فإن كان علم الله محيط بكل العلوم فوعد من الله واتقوا الله على قدر تقوى المؤمن على قدر ما يعطيه من هذا من علمه الواسع المحيط وكثير من علمائنا الافاضل آم، آه، شاهدنا او لمسنا لديهم هذه العلوم المتعدده آه، فمنهم الطبيب الذي يكون ملما بعلوم آه، دنيويه اخرى أو- يعني وعلماء الدين ايضا و- ويكونون ملمون ملمين بعلوم آه، دنيويه كذلك وعلماءنا الافاضل ابن حزم وابن سينا لنا ايضا آه، نماذج على هذه على هذه الايه ان شاء الله تعالى. آه، لكن لدي ان سمحتم لي هذا التفكر آه، من باب آه، طرح آه، هذا التفكر وهو بخصوص الصلاه. آه، اذا كان الماء وقد لمست آه، الاجابه عنها من آه، خلال كلام الدكتور آه، امير صالح بارك الله فيك ولكن اود طرحها ان سمحتم لي. فاذا كان الماء ماده موصله للكهرباء فإن كان للمؤمن طاقة إيمانية فهل تنتقل هذه الطاقة من مؤمن إلى آخر عند الصلوات في الجماعة عند تراصهم في الصفوف مما تعمل على توازن هذه الطاقة وانتقالها من مصل إلى من مصل إلى آخر كما تنتقل الطاقة من بطارية إلى أخرى يعني ومن ثم يعني تكتمل الدائرة الكهربائية ومن ثم تكتمل الطاقة الإيمانية بين المصلين هذا السؤال- التساؤل الأول أما التساؤل الثاني فهي آه، يعني دعوة للدراسة العلمية أن تمكن حول علاقة ذكر الله باللسان ومدى طيب يا يا معامر احنا عايزين يا معامر بعد اذن حضرتك لان المعنى ده معنى جميل جدا جدا عايز الدكتور امير يعلق عليه قبل ما ننساه معلش جزاك الله خيرا عايزين هل فعلا الطاقه نعم.
بتنتقل م- بين مصل واخر في الصف نعم هو يمكن مش في الصف فقط ولكن احنا نقول في الصف لانها اعلى درجات الخشوع يعني فرضا ان احنا كلنا بنصلي كما بخشوع.
صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاحنا بنصلي بخشوع بتبدا تزيد الموجات المخيه ويزيد المجال الكهرومغناطيسي المحيط بجسم الانسان اللي بيسموها الهاله الحراريه يعني احنا لو قعدنا في مكان وقمنا من هذا المكان بيفضل في حراره في المكان اللي هي الطاقه اللي اكسبناها لما نحيط به آه، بتبان قوي وتظهر في وقت يعني لو قربنا ايدينا من انسان بتطلع منه ما يعرف به الطاقه الكهرومغناطيسيه قديما كان الناس تنكر هذه الطاقة بعض الناس اللي كانوا ماديين كانوا ينكروها يا دكتور سمير يقول لك لا نراها بعينينا لغاية ما حصل الثورة العلمية في المجالات الكهرومغناطيسية والاتصال اللاسلكي يعني ممكن حضرتك أو أختنا في السعودية بتتصل مفيش سلك بيوصل ده انتقلت الموجة عبر القنوات الكهرومغناطيسية اللي موجودة في الجو فهذه الانتقال بيؤكد ده بيؤكد اللي كانوا يستشعروه الصحابة ويستشعروه بمجالستهم لطاقة النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاه والسلام المعنى ده يعني عايزين نركز عليه يعني المصلي مصلي له يتأثر طاقه المصلي بخشوع نعم.
له طاقه اكبر نعم.
بكثير من نعم.
طاقه المصلي بغير بغير الخشوع خشوع.
بيبقى له وطاقة بقى المجموعة.
بيبقى له نور بالظبط وكاريزما و- وقياده ويبقى ممكن نقول ان عنده كمان آه، زي ما ربنا قال ان في ذلك لآيات للمتوسمين الله يفتح عليك ربنا يعطيه ما يعرف به انه آه، يعني نقول علم الفطنه والفراسه فيرى ما لا يرى ويسمع ما لا يسمع هو مش بيشوف حاجه يعني ما وراء الطبيعه ولكن يرى في الناس بالنور أشياء بقى.
بنور الله لذلك الرسول صلى الله عليه تقوى وسلم فراسة يقول المؤمن.
في الحديث الصحيح اتقوا فراسه فراسة المؤمن المؤمن.
فهو يرى بنور الله لذلك اللي عايز يرفع طاقته الإيمانية يحرص على الصلاة الخشوع الصلاة في جماعة زي ما قالت أختنا ممكن تنتقل الطاقة بيسموه طاقة إيمانية علاجية هيلينج إنرجي يعني حتى الواحد أرحنا بها يا بلال الواحد يفتكرها يقول أرحنا بإيه بالصلاة اللي فيها الخشوع لأن هذه الطاقة لها مردود على الذات وعلى من يحيط بالمصلين لذلك تجد أفضل بقاع الأرض هي المساجد الطاقة في هذه البقاع هي خير بقاع خير الأرض بقاع الارض ونيجي على الجانب الآخر شر بقاع الارض الأسواق, الأسواق.
هي شر بقاع الأرض ليه بقى هيبقى فيها الدنيا وحب الدنيا آه، والح- مفيش الخشوع مفيش الورع زمة الغفله الغفلة وال- والمناظر والكلام والألفاظ كل ده وذلك امرنا النبي عليه الصلاه والسلام بدعاء السوق نعم عشان نعيش المعنى الايماني نعيش والذكر.
المعنى الإيماني واحنا داخلين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك نعم.
وله الحمد على كل شيء قدير عند دخول السوق نعم.
هنا بقى يعني بلتقط معلش انا ما نعم، بقطعكش اتفضل.
والله لا، لا، أبقى انا سعيد.
بلتقط بس خطوره الصحبه نعم مش كده بالظبط بين الشباب يعني هذه الطاقات بتنتقل سواء بالخير او بالشر وتؤثر في الآخر اه يعني يعني فده ولذلك مش عايزين الصحبة. نعم.
نقلل نعم من خطورة نعم صحبة الشاب مع الأشرار نعم.
أو صحبة الشاب مع الأخيار ويمكن إنه ده- بتنتقل الطاقات سبحان الله هذا المعنى اجتمع عليه نقول علماء العالم مؤمنهم وكافرهم المؤمن والكافر اجتمعوا على هذا المعنى على على الصحبة لذلك في برامج علاج الإدمان اللي موجودة مثلا في إنجلترا ودول غير مسلمين يقولوا من أشد الأشياء المؤثرة في علاج المدمن انتقاء الصاحب الغير مدمن اللي بيعينه على الطاعة الله يفتح عليك يعني ده اجتماع ده بقول إيه أما الشيء بيجتمع آه.
يعني زي التدخين يا دكتور سمير آه.
التدخين ما تجد بحث علمي واحد يقول فوائد التدخين يبقى الرسول لما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر اما بينهى عن المفتر ان هو في ضرر يقول لا ضرر ولا ضرار ضرر.
كل الناس في العالم قالوا التدخين ضار بالصحه الله يفتح عليك الله يفتح.
معلش مداخله نعم، اتفضل.
بعد اذنك استاذ سيد من الشرقيه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور أمين اهلا وسهلا آه، ربنا يبارك في حضرتك يا رب بس أنا كان عندي إضافة بسيطة بس آه، في اتفضل.
الموضوع في تمام الموضوع ده اتفضل كان مجموعة من العلماء آه، يعني والله ما كان فيهم واحد مسلم كانت برضه عملوا أبحاث عن صلاة ال- صلاة المسلمين قالوا حاجة خطيرة جدا قالوا إن الحاجة الوحيدة اللي بتشيل الو- أضرار التليفون أضرار التليفون المحمول من على الإسلام من على الإنسان كل يوم إن هو يعمل بعض الحركات وكونوا مجموعة من الحركات كده إن هي شبيهة للسجود بتاع ال- بتاعنا السجيه المسلمين قالوا بس ولكن بشرط واحد ان ال- الانسان يقوم بها في في, في اليوم الواحد اكتر من مره عشان ت- تفيده فالحاجه ديت هي مثلا ايه تشيل منه اضرار اضرار المحمول يعني سبحان الله الله يفتح صلاة- عليك.
الصلاه بتاعتنا يعني الله يفتح كلها عليك فوائد.
فعلا يعني برضه معنى جميل وجزاك الله خيرا كنت قرات بحث يا دكتور امير بعد اذن حضرتك عن تاثير السجود على نعم.
الشحنات تفريغ الشحنات اه القلبية.
يا ريت تقوله لنا يعني انا مش عايز اقوله انا هو ال- ال- الرسول عليه الصلاة الصلاة والسلام.
والسلام أمرنا بالسجود على سبع آه، السبع عظمات اللي بنسجد عليهم دول بيقولوا إن هي م- مسارات طاقة عند الهنود كانت زمان بس يثبت النبي العلم.
عليه الصلاه والسلام ما يعني لا نقول يثبت العلم يثبت العلم آه.
يثبت العلم أن تفريغ الشحنات الكهربية الزائدة في الجسم يأتي في وضع السجود لأنه الوضع الوحيد ودي نحط تحتها 20 خط التي يعلو فيها القلب العقل
القلب آه، على يعلو القلب في تشريحيا الوضع. تشريحيا اه فوجدوا ان هذا الوضع ان الانسان عندما يضع هذه الناصيه وهذه الناصيه هي التي الناصيه كاذبه خاطئه خاطئة.
زي ما المولى بيقول أعوذ بالله. آه.
عندما يضعها المسلم على الارض فهو اولا بوقايه من الكذب ومن الخطأ نمرة اتنين بيفرغ الشحنات المخية الزائدة بل الشحنات الجسدية كلها الزائدة اللي هي السلبيه اللي هي السلبية أو بيسموها ولا السلبية أو ولا السالبة.
الإيجابية ولا السالبة نسميها ال- آه، الزائده بيسموها ال destructive الهادمة الهادمه الهدامة اللي هو ال radical oxygen والكلام بالظبط.
ده اللي بيتكلموا عليه اللي هو الشحنات الأكسجين.
الهدامة.
اه فوجدوا ان هذه الشحنات الهدامه بيتم تسريبها عبر الارض ولذلك انا بنصح اخواني واخواتي آه، اختيار محل السجود يكون حاجه من المواد يكون سجاده قطن يكون حاجه خشب ما تبقاش على حاجات اللي هي الايه البوليسترز والحاجات ال- آه، يعني بنرجع نقول الرسول كان بيصلي على الحصى نقول نعم هنا كان بيفرغ الطاقه الحيويه اللي هي الطاقه الزائده آه.
او الطاقه السالبه او الطاقه التحطيميه المهدمه آه، ان احنا عايزين نفرغها في خشب نفرغها في قطن نفرغها في آه، آه، رخام ان هو حجر طبيعي لكن بلاش بس السيراميك المساجد دلوقتي كلها بقت موكيت وس...
اه ما هو بنقول نحاول نط... يعني نحاول نحاول يعني.
يعني. دي استخدام ال- العلم لا بأس به بنقول أيضا في وضع السجود في فائدة العلماء لاحظوها بشكل غريب جدا قالوا هذا الوضع ضغط من الحجاب الحاجز من أحشاء الأمعاء والقولون والمعدة يعني الأشياء اللي هي موجودة أحشاء بتضغط على الحجاب الحاجز وكأن التنفس تمرين تقوية لعضلات الحجاب الحاجز ضد الجاذبية يعني انا لما اكون عايز امرن عضله يا دكتور سمير بعمل لها تمرينات ضد مقاومه يعني اجيب حاجه تقل واشتغل انا بقى ببسطها عشان لك- تقوى يعني.
عشان الت- اه فبيقول في الوضع هذا الوضع الوحيد اللي يقوي به الحجاب الحاجز خاصه اذا تكلمنا وهنا تكلمنا يعني يقول سبحان ربي الاعلى أعلى سبحان ربي الأعلى.
وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد يبدأ الإنسان وهو كده يناجي ويتكلم يبقى في مردود صحي بالإضافة للمردود الإيماني مردود عقلي في صفاء الذهن وكأن الطب الشامل اللي بنقول الجسد والعقل والنفس يتحدوا في هذه الشعيرة في شعيرة الصلاة الإنسان وهو راكع وساجد بيغير وضع الحجاب الحاجز احنا واحنا جالسين هذه الجلسه الحجاب الحاجز ب- التنفس بيضغط على الاحشاء لتحت فالجاذبيه بتساعده ولكن في وضع الس- الركوع ضد الجاذبيه آه، في وضع السجود بيبقى ضد ضغط الاحشاء على الرئتين فيقوى هذه هذه العضله بتقوى نتيجه هذا الوضع في تاثيره بقى على الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي نعم ويمكن مشاكل الامه الان انها امه لا تتنفس جيدا اللي هو إحنا- تلوث البيئه تقصد حضرتك لا والتنفس الحقيقي آه.
احنا أم- ال- الناس اللي ما تتنفس ترتبش الدخان القرآن.
والتراب والحاجات دي اقصد يعني اه نعم ولا حضرتك آلية التنفس آلية التنفس مش كويسة ان احنا كلنا بنتنفس اسمه التنفس السطحي الشلو محدش فينا بياخد نفس
كنا مطلوب هو ده اللي مفروض علشان يحسن وظائف الرئتين وعشان يمد الجسم الاكسجين الكفايه أيوه امتى يحدث ده عندما نرتل القران ترتيلا اما تيجي هتمد كده حضرتك يا استاذ سليم انت بتقرا في حروف المد مثلا.
حروف المادة تجد نفسك خدت نفس جامد عشان الحرف يطول آه.
أما تيجي عايز تقرأ وتلحم آيتين في بعض أنت محتاج نفس طويل علشان يجيب الآية كلها وهنا نقدر نقول الفارق جسمنا بناكل كثير الان ما كناش بناكل زي الصحابه قليل ولكننا اكثر وهن وضعف ليه انهم كانوا يحرقون ما ياكلون لكن احنا بيحصل عندنا حرق غير كامل للاغذيه احنا بنتنفس تنفس فيه اكسجين قليل الجو ملوث ال- الملوثات البيئيه فنبدا ناكل كتير ولكن كميه المحروق من الاكل اللي بسيط.
بناكله بسيط فالطاقه اللي بتمدنا لذلك انا بقول يا ليت الامه الان تتنفس بتلاوه القران جيدا والله ممكن نوفر للعالم مخزون غذائي اللي بياكل الان في اليوم كميه اكل بالقران ممكن نوفر للعالم ودي يمكن حاجه مليار و200 الرؤية مليون الاقتصادية بقى نقدمها للحكومة اللي هتيجي إن شاء الله ان احنا ها؟
نرتل القران ترتيل هو القرآن حل لكل حاجة نعم.
الصلاة حل لكل حاجة نعم فبالتالي بنقول لابد ان اللي بيقرا القران في الصلاه ودي بنعتب على بعض الناس لما بيجي بيقرا بيقرا عايز ينجز يخلص الايه مش عايز يرتل لا صلي وانت بترتل خليك مطمئن صلي بقصار الصور ولكن ورتل القران ترتيلا مش لازم تقرا يعني حاجات كثيره وانت عمال بتقرا بقى انا بتكلم من ناحيه الجانب الصحي الان أيوة أيوة.
الجانب الصحي احنا عايزين الواحد وهو بيرتل ياخد نفس ويمد ويقف ويعرف امتى يضغم وامتى يغن وامتى هذه التلاوه السليمه هيجد فيها الراحه ربنا من رحمته ما طلبش مننا قال لك لازم تقرا لي وجهين للمصحف في كل لا قال لك رتل القران ترتيل رتل ما شئت اقرأوا ما تيسر منه ما تيسر منه ما تيسر اللي تقدر عليه بس يكون صح أنا عايز قبل ما نخلص لأن تقريبا برضو الوقت م- مش بيبقى هيبقى هم.
طويل نعم.
آه، العل- الناس اللي بي بيشتكوا من الام المفاصل و...
نعم.
والام الظهر و... وال... وال... والهشاشه اللي هي ال osteoporosis والحاجات دي كلها كلمه كده يعني برضو تاثير الصلاه نعم.
على ال muscles الجهاز الحركي.
اللي هو الجهاز العضلي الحركي او الهيكلي نعم يعني ده هو- مهم قوي يعني لانه آه.
منتشر وحضرتك طبعا علاج طبيعي نعم. فأكيد طبعا ممكن.
بتقابل آه.
الكلام ده ف...
وبنقول ان جسم الانسان ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه الثبات والحركه والثبات بتشتغل فيه عضلات تحرص على ثبات الانسان ليواجه الجاذبيه الارضيه ان احنا واحنا واقفين على قدمين يعني المخلوق نقول الاول في مخلوقات تانية بتمشي على قدمين زي انواع من انواع القرده ولكن مش بنفس هيئتنا وقوامنا بتمشي وهي محنيه يعني زي الشمبانزي او الايه البابون مانكي يعني القرد البابوني لا الانسان وهو في هذه الاستقامه لابد من انه يشغل عضلات الظهر والبطن بنسميها عضلات مضادة للجاذبية دي بتشتغل بما يعرف بالانقباض الساكن
الساكن الساكن اللي هو ال isometric contraction اللي يعني باللغه اللي. فالواحد وهو واقف في الصلاه بوضع السكون في الوقوف هو بتعمل عضلاته في هذا الوقت يبقى الخشوع هنا ده وال...
الخشوع والاطمئنان واقفا الاطمئنان والاخوات كتير يقول لك انا ما عنديش جهد اعمل تمرين وانتوا لو وقفتوا في الصلاه صح وشديتوا عضلاتكم صح يعني ما فيش داعي ان الواحد يبقى من واقف في الصلاه رخي.
بيبهدل رامي كتافه وبيصلي وعامل كده سيدنا عمر راى رجل عامل كده قال له لا لا تمت علينا صلاتنا اقف شد نفسك في الله الصلاه يفتح عليك.
وقف طابور كانك بتقف طابور انتباه في القوات المسلحه الانتباه ده انا وانا واقف كده قدام الملك سبحانه وتعالى سبحانه.
انا مشغل كل عضلاتي في انقباض ساكن وحتى لو المفاصل اللي انا تانيها بيسموها انقباض ساكن في زاويه يعني الزاويه دي العضله دي بتنقبض والعضله دي بتنقبض بفضل طول ما انا واقف العضلات دي شغاله آه.
يبقى هنا بحافظ على قوة العضلة بحافظ على النغم العضلي انها ما تبقاش عضلة مترهلة لا عضلة مشدودة وفي نفس الوقت بحافظ على اداء الجهاز العصبي العضلي الاشارات اللي نازلة من المخ اما ببدأ اتحرك ببدأ اتني المفاصل اللي هو الركوع بقى الركوع ببدأ بالمفاصل يعني أول ما برفع إيديا كده ويمكن دي الحركة ما بقول الله أكبر أنا عملت استطالة على عضلات الصدر لذلك ما يحصلش أتب عند الشباب اللي بيصلوا في سن صغير ما نلاقيهمش أتبوا ليه؟ إن هو خمس مرات عمال يعمل كده ده تمرين كانوا بيدوه لنا في المدرسة لا إحنا ربنا بيدوه لنا بيقول الله الله أكبر افتح وأنت بتفتح في هذه الحركة عملت استطالة على عضلات الصدر كتير من البنات في سن البلوغ ممكن نشوف بقى الحكمة الإلهية إن البنت تحافظ على قوامها في سن البلوغ تبقى بيبدأ ظهور الثدي فتمسك ماشية كتبها وماشية عاملة كده آه.
هي عايزة تداري وعشان لابسة ملابس ضيقة لا احنا نقول لها لا البسي ملابس أمهات المؤمنين فضفاضة فضفاضة وافردي كتافك وخدي نفسك وانت بتصلي وافتحي صدرك وشد عضلاتك الله مش هيحصل فيه هذا الانحناء يبقى القوام واحنا نازلين في وضع الركوع والظهر بياخذ هذا الشكل الجميل اللي هو بنقول الاستواء
آه. ده صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة النبي صلى الله عليه صلوا كما وسلم رأيتموني أصلي آه.
مش الواحد يعمل كده وخلاص ركوع آه.
لا لابد يكون الزاوية قايمة الاستواء ويبدا الانسان بيضبط عضلات العنق يحافظ على المنحنى الرقبي او العنقي المنحنى الرقبي ده في غايه الاهميه يا دكتور سمير احنا عندنا اربع منحنيات في العمود الفقري اتنين مشابهين لبعض اللي هو العنقي والقطني واتنين مشابهين لبعض اللي هو الصدري والعجزي الاربع منحنيات دول يشكلوا حمل الاثقال نقدر نشيل بهذه المنحنيات الاربعه اي حمل بيتضرب في مربع عدد هذه المنحنيات زائد واحد يعني احنا عندنا اربع منح... اربعه زائد واحد يعني 16 واحد 17 أنت عارف بقى القناة وال اه الوقت بيجري أنت عارف نعم.
مش هعتذر لك إن أنت عارف لا، لا، ما القصة فيش- ماشية لا، إزاي لا، ما في. بقول- إنما والله ال- الحديث ممتع جدا يا نعم.
دكتور أمير وأنا طبعا ما عملناش حاجة لسه ما ده احنا اتكلمناش.
ما قلناش حاجه خالص على فكره اذكر المشاهدين اننا ع- يعني رتبنا اسئله كتيره جدا ما قلناش ولا سؤال نعم.
يعني احنا الحمد بس ربنا سبحانه وتعالى فتح.
اللي فتح ال- المواضيع انما توعدني ان شاء الله باذن الله تعالى بلقاءات مش بلقاء ان واحد شاء الله تعالى وفي مختلف العبادات بقى يعني بإذن احنا الله.
بدانا بالصلاه نعم ونشوف الصيام هيعمل ايه ونشوف الز- الزكاه بترضى بتعمل نعم.
ايه ونشوف الحج بيعمل ايه باذن الله تعالى ان شاء الله الش- الاسبوع الجاي انت قلت لي حضرتك تقريبا عندنا اجتماع.
عندك ظروف آه، نعم.
فان شاء الله يعني نلتقي قريبا الاسبوع ممكن الاسبوع اللي بعد القادم ان شاء الله هنلتقي مع الدكتور امير حول هذه المعاني الجليله للفريضه الغائب حكمتها عن كثيرين من الناس وفي زحمه الاحداث والسياسه والاسعار والغلاء والدنيا الناس بتنقر الصلاة نقرا على الرغم من ما علاج يا دكتور أمير زي ما حضرتك قلت وحينما يقول الحق تبارك وتعالى قد أفلح قد هنا حرف تحقيق وتأكيد.
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الفلاح هنا طبعا فلاح الدنيا والآخرة نعم.
فالفلاح الحقيقي للدنيا وللآخرة أو في الدنيا وفي الآخرة للخاشعين في صلاته فعايزين إن شاء الله نطوف حول هذه المعاني الجليلة ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء الممتع مع أخينا الحبيب الأستاذ الدكتور أمير صالح إلا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلته وأسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج منه ومنا جميعا ما يرضيه عنا في الدنيا وفي الآخرة وأسأل الله أن نلتقي بحضراتكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة الماضية وحتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان